السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم نعيما دائما لا ينقطع أبدا بل يتجدد ويرزقني وإياكم شكر النعمة تكلمنا في النعيم المنسي وقلنا أن هذه السلسلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا لنا للمعراج لمعراج يرضي ربنا عنا بنتكلم في السلسلة ديت على معاني معينة ونعم ومنازل ومقامات معينة لو ربنا ألهمنا التوفيق والسداد إن إحنا نتمكن من النعمة دي والمقام ده هنكون في في جو منسي هننسى الآلام هننسى الآلام مش معناها إن هي مش هتكون موجودة آه هناك في الجنة هننساها بس في ناس عايشة في الدنيا هنا عايشة في جنة برضه الجنة دي جنة في صدورهم في أرواحهم في قلوبهم هذه الجنة تجعلهم يحسنوا التعامل مع الآلام بعضهم وصل لأنهم درجات بعضهم وصل إن الألم نفسه قد لا ينشغل به وقد يمر عليه أوقات لا يشعر بها عندنا إن شاء الله من النعيم المنسي هنتكلم عن القرآن وهنشوف ان في واحد زي عباد بن بشر وهو بيصلي في واحد يرميه بسهم السهم ده مؤلم لا شك وان الجراح دي متعبه لا شك لكنه كان في نعيم منسي كان بيقرا القران كان بيقيم الليل وواقف على رباط وصغر فبيحمي صغور المسلمين ففي الاخر لما تعب قوي ومعادش قادر وان خلاص جسده لم يعد يستطيع انه يحمله كما كان زكريا عليه السلام وهو ينادي ويناجي المناجاة الخفية وهو بيقول لربنا سبحانه وتعالى إني وهن العظم مني إني وهن العظم مني العظم بتاعي هو اللي وهن هو اللي ضعف انا ما ضعفتش انا الدابه التي تحملني اليك هي اللي ضعفت هي اللي وقعت لكن انا لا معي روح تريد ان ترتحل روح فوق قوي لكن اللي هدي خالص واللي مش قادر هو الجسد سبحان الله فعباد كان بيقول انا كان نفسي اكمل الصوره ديت لولا ثغر المسلمين خفت على المسلمين فبيقول لعمار وهو نايم كان نايم عمار بجواره قال له قم فقد أثخنتني الجراح قم فأنا مش قادر فلما شاف كده فقال له عاتبه قال له ليه عملت كده قال له أنا كنت في صورة لم أحب أن أقطعها يا ربي هو في كده آه في كده وأجمل من كده وأحلى من كده لما الإنسان يدخل في النعيم المنسي شوفوا من المجالس المنسية بقى أحيانا وأنت في المجلس وبتسمع درس بتقول يا وأنا في الدرس ده ببقى ناسي همومي طب هي همومك بتكون موجودة ومشاكلك بتكون موجودة اه بس انت قلبك ما عادش موجود قلبك ارتفع قوي انتوا عارفين النمله بتشوف قطعة السكر وهم بيتلموا حواليها هي وأصدقائها حاجة كبيرة قوي النملة دي بقى لو بقت في حجمك وبتبص على زمايلها هتقول يا ده احنا مكبرين الموضوع قوي احنا برضو كده مكبرين الموضوع قوي احيانا بنشوف الموضوع بالطريقة دي كان في مجلس من المجالس المنسية اللي بسبب ال- المجلس ده هيكون عنوان اللقاء النهاردة إن شاء الله آه، الفضيل بن عياض كان حبيب سفيان بن عيينة حبوا بعض قوي وبالمناسبة يعني الحب في الله ما كانش من ضمن ال- المعاني اللي أنا هتكلم فيها إن هي نعيم منسي ما أنت ممكن تقول لي أنا بحب فلان في الله وهي تقول أنا بحب فلانة في الله لأ الحب ده عشان يبقى نعيم منسي لا ليه ادوات التوكل عشان يكون نعيم منسي لازم تعمله بطريقه معينه واخدين بالكم فسفيان والفضيل كان بيقعدوا قعدات منسيه جلس ابو الحواري بيحكي لنا ان الفضيل جلس مع سفيان ليله الى الصباح يعني ايه ليله الى الصباح يعني مثلا في يوم زي امبارح كده صلوا التراويح قعدوا مع بعض لغايه الفجر بيعملوا ايه دول قاعدين جلسة مختلفة تماما جلسوا يتذاكران النعم يذكروا النعم بس فجعل سفيان يقول أنعم الله علينا في كذا وكذا فعل بنا كذا فعل بنا كذا والفضيل يسمع وبرضه بيشاركوا الهم ده شفتوا يا جماعة الهموم ال- الهموم دي م- ناس ناس في حتة تانية خالص النهارده هنتكلم على هندسة الشكر وإن إزاي إن الشكر ده ممكن ينفعك في كل ح... في كل النعم منسية أي حاجة يعني يدخل فيها الشكر هينسيك كل شيء بس تفهم الشكر صح تفهم فلسفة الشكر وبالمناسبة يعني احنا أصلا بنصوم رمضان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من العلل الكبيرة ولعلكم تشكرون يعني كأن رمضان التلاتين يوم دول ده برنامج قوي جدا يوصلك للشكر الله أكبر إيه بقى قصة الشكر ربنا يسدد وييسر وإن الموضوع ما ياخدش أكتر من لقاء لكن أوعدكم إن أنا مش هزود عن لقاءين لو الموضوع طول آه، وإن شاء الله آه، في ك- ك- يعني كتيب بيعد فإن لم يعد هيكون مساق اسمه قصة شاكر فقصة شاكر دي هنتكلم بقى فيها ايه محاولتنا احنا للشكر لان احنا كل اللي بنعمله احنا مش بنشكر ربنا على الحقيقة احنا بنتقال مجازا بنشكر ربنا لكن حقيقة هي محاولة شكر واخدين بالكم ابليس لما أدخل, أدخل الله سبحانه وتعالى آدم الجنة وقال له وكلا منها كلوا من الجنة ديت رغدة براحتك خالص فلما الجنة دي الرغد ده كان جنة مليئة بالرغد جنة هي الوح... هي نفسها لما هنعرفها آه هي الرغد وكلا منها رغدا حيث شئتما براحتكم خالص فإبليس كان يعلم إن مش هيقدر يوفر لآدم جنة تشغله عن الجنة اللي هو فيها سيدنا آدم دخل الجنة هو وحواء ومستمتع بالجنة الجنة دلوقتي قدام سيدنا آدم هي الرغد كله صح طيب إبليس حقدا وغلا يريد أن يج يعني يشتت آدم عليه السلام فهل هيقدر يعمل جنة زي جنة الملك سبحانه وتعالى مستحيل مستحيل يعمل جنة زي الجنة اللي سيدنا آدم ساكنها فهو لا يملك جنة طيب إيه اللي يقدر عليه؟ هل ليه منة على سيدنا آدم مثلا فيقدر يدخل له من باب المنن يقول له أنا عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك ما يقدرش إيه اللي يقدر عليه؟ اللي يقدر عليه إبليس إن يبدأ يعيد هندسة النعمة يبدا يعيد اعاده ض- يعني تشويش عند ادم في النظر للنعم دي لو تمت هيحصل مشاكل كبيره قوي وده اللي حصل بدا يصنع لذه في الخيال تفوق لذه الواقع واخدين بالكم ايه لذه الواقع الواقع ايه ان هي جنه رغد ده الواقع الواقع اللي انا فيه ان انا في جنه رغد طيب هو بدا يوهم آدم عليه السلام إن في حاجة تانية إيه هي بقى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فهو دخل لسيدنا آدم إيه قيمة أي شيء إذا كان هينتهي بالفناء فدخل لسيدنا آدم من هنا فسيدنا آدم لم يعد يفكر في الجنة التي يعيش فيها ولكن بدأ يفكر في الجنة التي في عقله لا الجنة التي هو فيها الإنسان لو انشغل بالجنة الخيالية وترك الجنة الواقعية لن يرى النعم اللذة التخيلية صارت واسعة جدا فالذهن انشغل بجنة الخلد والملك الذي لا يبلى فأصبحت الجنة الواقعية اللي هي الرغد ضيقة جدا جدا جدا بقت جنة ضيقة قوي مش عارفين نعيش فيها هو ده بقى اللي حصل فأذلهما الشيطان فاتنسى كتير من المعاني اللي كانت ممكن تخلينا في حتة تانية خالص الذهن إذا انشغل بالنعم لن يفكر يا جماعة إلا في شكرها الشكر بقى يبدأ إمتى؟ الحقيقة الشكر يبدأ بالاعتراف بالنعم يعني اعتراف يا جماعة إنك تعترف يعني إن قلبك شايف النعمة أوي أوي ماشي؟ أنا هقول لكم على حاجة لو أنا جيت واعتذرت عن اللقاء لمدة أسبوع حضراتكم اللي مهتمين حاسين هيحصل في حاجة عندكم هتكونوا متضايقين طيب لما الاقيكم مشغولين قوي وقاعدين تقولوا ليه وبتاع وتدعوا ربنا وبتاع يبقى انا هشوف ان انتوا شايفين ان دي نعمة ان دي حاجة كبيرة صح في حد بيقول هنكون في الصحراء شهود النعمة شهود النعمة إنك تعترف بيها وتشهدها تشهدها بقلبك قبل ما تنطقها بلسانك ويعني يا جماعة تشهدها بقلبك يعني تشهد ضدها دي من الحاجات اللي تساعدك جدا في شهود النعمة إنك ترى الضد يعني تقول الحمد لله أنا إيدي نعمة لا لا استنى يا نجم الجملة دي عشان تتمكن من قلبك اه تخيل إن النهاردة إنك إيدك دي بلا صوابع ما انت ما بتجيش تقول لي ان انا بشكر نعمه ربنا وانا شايفها ان هي نعمه لا تخيل ان عينك دي آه، الرموش آه، مفيش رموش في عينك فلازم تتخيل الضد عشان عما تيجي تقول انا شاهد ما في ناس بيشهدوا الحاجه آه، على غير ايه حقيقتها لما انا هشوف النعمه ايه اللي هيحصل لي ركزوا في التعبير ده كويس قوي سأشعر بالإدانة تجاه صاحب النعمة كلما دي قاعدة احفظوها كلما انشغل الذهن بالنعم شعر بالإدانة ولا بد إن هو بقى صح عليه ديون فهيبدأ يفكر كيف أعبر عن هذه الإدانة بعمل أثبت فيه إن أنا صاح إن أنا إيه مديون الذهن لو انشغل بالمفقود هيتحول من درجة الوفاء إلى درجة الاستيفاء أنا ليا لكن عما يشعر دايما إن هو عليه هيصحى النوم يصحى كده أول حاجة هيصحى ده إنه يفكر يا ترى أسد ديون أرى في واحد مغرقني بي بي بي بيديني فلوس ويجي شغل لي ولادي وزوج لي بناتي وقاويني وبيبعت لي يوميا اكل وبيبعت لي شهريا فلوس فانا يوميا عاوز اعبر اعبر عن قد ايه انا حاسس ان انا مديون لهذا الرجل ولله المثل الاعلى طول ما انت مش حاسس بالادانه مع الله هيحصل تشويش عشان كده انت داخل رمضان بمفهوم العبد المدان عبد صاحي عليه ديون فانا بحاول اسد ديوني جات لي فرصه في رمضان ان انا اعبر عن بعض بعض هذه الامور فبدل الانسان يبدا بدل ما ينشغل بالمطالبه ينشغل ايه ان هو يبدا يترجم يبقى في مساحه الشكر الشعور بالادانه ده بيخليك دايما في حاله من الحياء من الله دايما عندك حياء من ربنا سبحانه وتعالى فقاعد عمال تفكر ترد الجميل تتعبر عن الجميل ده مش هتعرف ترده انك بحاجه تعبر عن الشكر فهتكون انت انتقلت من مرحلة انك بتطلب انا جاي اطلب اه هتطلب وكل حاجة لان النبي علمنا برضو ان احنا نطلب لكن دايما داخل بعقلية العبد المديون عبد مديون عليه فتنشغل بهذا المعنى واخدين بالكم خلي بالكم يا جماعة احنا كتير مننا ممكن ينشغل بالكلام عن الشكر ولا يتكلم عن النعم صح ممكن نتكلم كتير عن الشكر لكن ما نتكلمش عن النعمة ربنا في القرآن يكثر من ذكر النعم ليه عشان يحرك في نفوسنا الشعور بالمنة انت لو عاوز حد من الناس يشكرك تكون صاحب نعمة عليه وانك تعينه ان يشعر بيها بس دون منة المنة لله فقط وهنتكلم في نماذج للشاكرين ان شاء الله ممكن في نهاية اللقاء لو ما عدناش نص ساعة او نتكلم ان شاء الله في لقاء اخر باذن الله في اللقاء القادم على نموذج ناس ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن كانت ناس موضوع الشكر ده عندهم مختلف تماما مختلف عن ما ممكن كتير يكون فاكر ان هو يقول لي الحمد لله انا اللهم لك الحمد انا شخصيه شاكره كويس جدا وانا اللهم لك الحمد ربنا ممكنني من الشكر هنشوف بقى هنشوف الموضوع ده هل فعلا ده موجود ولا لا هل انت فعلا من الناس اللي ممكن تصل بيك الدرجه ان نقول عليه شاكرا لانعمه عشان كده انت بعد الصلاه كل صلاه بتسال الله سبحانه وتعالى انك تصل للدرجه دي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك انا عاوز اوصل للشكر يا رب انا عاوز اوصل للشكر انك كل يوم بتقول يا رب لانه سيجزي الله الشاكرين وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني لك شكارا انا مش عاوز اكون بشكر بس لا شكارا ده هيجي ازاي وهنتكلم فيه ان شاء الله بس اللي نفسنا ان احنا نتدرب فيه ان يكون عندنا حساسيه الحساسيه سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لي قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال له ايه هي عصاي صح اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى يا جماعه الخير مش هي عصا ولا مش عصا هي عصا صح لكن سيدنا موسى عنده مهارة عالية جدا استخراج الجمال في الأمور العادية استخراج الجماليات في العاديات أنت كنت ممكن تقول إن هي عصا لأ سيدنا موسى شايفها حاجة تانية ده دي عصاية وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا إحنا محتاجين نتدرب نتدرب إن إحنا نشوف الجمال في اللي ربنا اداهولنا ان اداني بيت اداني وظيفه اداني اولاد اداني حياه اداني كذا اداني كذا اداني كذا اداني كذا فحدث ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده اما بنعمه ربك فحدث نمي احساسك بالنعمه تداول الحديث عنها لان ده يعظمها انك تعلي النعمه ديت في قلبك تتكلم عنها تكثر من ذكرها لكن انك تكون انسان يعني بارد تجاه النعمه لا ما ينفعش طب ده يتم ازاي هقوله لكم ان شاء الله يعني بعد دقائق او في اللقاء القادم سيدنا نوح نقل عنه ما طبعا سيدنا نوح بقى العبد الشكور شوفوا يعني بيعلمنا منهجيه لو النعمه مش موجوده بيقول اللهم لك الحمد اطعمتني ولو شئت لأجعتني لو شئت لأجعتني يقول له رب الحمد لله إنك أطعمتني لما تيجي تدخل بيتك تسأل تقول يا لو مش ليا بيت لما تيجي تاكل تقول يا لو مش مفيش أكل والله العظيم لا تخرج بنعيم منسي نعيم منسي عند ناس كتير ومنسي لك عن كل الهموم وهترفع شعار وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هتقول أقسم بالله ده أنا في حتة تانية خالص ولذلك الشيطان عمل إيه مع سيدنا آدم الفكرة اللي كنا قلناها قتل الشعور بالنعمة ما عادش فيه رغد فين الرغد ما عادش فيه رغد هي كل اللي هي شايفاه الواحد في المية اللي فاتها لو نعم ربنا لو طلباتك كلها يعني تعالوا كده ن- نتكلم كان آه، في حد من اخواتنا رحمة الله عليه آه، انتوا عارفين ال- ضمور الايه الاعصاب وضمور ال... ال- ال- في ناس تعبت بهذا المرض نسال الله العفو والعافيه وربنا يرحم الجميع الانسان لما بيجيله الضمور ده ايه اللي بيحصل له بيبدا يفقد كل اعضائه الى ان يفقد اللسان والعين والنفس جميل طيب في واحد خلاص ابتلي بالمرض ده طيب لما يبتلى بالمرض ده يجوا هم لسه عنده اللسان بيتكلم والعين يقولوا له ايه تعالى نتدرب يبدأ يتدرب عشان الطلبات ما هو لو فقد هو فقد كل أعضائه دلوقتي طيب هيتدرب ازاي الطريقة البدائية خاصة اللي معظم الناس هيعرفها التانية ممكن لا ما الأجهزة وكده ممكن مش كل الناس تقدر عليها طيب يعملوا ايه بقى للجماعة دول اللي عنده ضمور العضلات ده يجيبوه بقى تعالوا يبدأ يمشي من الحروف من الألف للياء حرف حرف حرف حرف يقول له شاور بعينك على اللي انت عاوزه فهو مثلا بماشي ألف باء وانت ماشي بقى تا- عند الميم يروح محرك عينه يبقى اه يبقى أول حرف ميم يرجع تاني بإيده بصبعه من أول الألف يبدأ يحس بواحد اتنين تلاتة لغاية ما يوصل عند الياء يروح محرك عينه يبقى ياء وبعدين يمشي يمشي لغايه الهاء هاء اه ميه هو عاوز يشرب ميه دي عشان يبدا يعرفها فانا هقول عشان تفهموا بقى اللي احنا عاوزين نتكلم فيه الشيطان عمل معانا ايه شوت شوش الرغد تعالى نمسكك كنعم نمسك شعرك شعرك ده نعمه ولا مش نعمه تعالى نمسك ودنك نعمه ولا مش نعمه تعالى نمسك عينك تعالى نم- نمسك بقى كل النعم اللي في حياتك الجسدية بعد ما نخلصها نمسك النعم اللي حواليها البيت وال... وال- عندك أم عندك إخوات عندك أب وعندك جد وعندك عيلة وعندك كذا وز- وع- معاك فلوس المهم هنكتب كل النعم اللي موجودة خلاص ممكن تقول لي على فكرة أنا مش فارق معايا الحاجة دي شوف ضدها على طول شوف ضدها على طول هتقول لي انا مش فارق معايا ابويا جميل يبقى والدك مش موجود اه وكل اللي والدك عمله ما هو والدك اللي جايب البيت خلاص يبقى هياخد بيته وهو مش موجود انت قلت هفترض ان هو مش موجود فهناخد البيت وهناخد العربيه وهناخد كل حاجه هو تسبب فيها حتى تعليمك خلاص فخلينا نكتب كل النعم دي ونكتبها كده النعم دي قد ايه يا سيدي هنقول ان النعم دي تاخد خلينا بقى نقول ان انت انسان رب تخيل بس انك انسان ربنا اوجدك في الحياه وقال لك تاخد كل الحاجات دي ولا ما تاخدهاش انتوا ايه رايكم يعني لو اتعرض عليك تاخد عين ولا ما تاخدش هتقولي اه انا عاوز العين صح طب عاوز العين دي تبقى منظر بس ولا تبصر ما هو العين ديت آه، شكل وبصر فانت عاوز ايه يعني تقوم بوظيفتها اه انا عاوزها تبقى بقى ايه آه، فيها الكلام ده جميل يبقى ادي العين علمنا على العين عاوز ودن اه طب عاوز الودن بالطريقه دي اللي انت اللي انت اللي هي عندك دلوقتي اه طيب عاوز آه، شعر عاوز آه، ضوافر عاوز عاوز عاوز عاوز عاوز فهنكتب كل الحاجات دي خلاص كده اه كل اللي انت خدته حسيا ومعنويا تقريبا هنقول مثلا هنقول يعدوا مثلا مئة ألف خلونا نتنزل هنقول مئة ألف جميل هنقول ان دول مئة ألف حاجة انت خدتهم ايه يا سيدي بقى اللي انت مش خدته وعامل لك هموم اللي انت تتجوز ميسة صح وان وان هي ترزق عبد الرحمن وان التاني حي... ربنا يمن عليه وان يخلص الموضوع الماجستير ده بتاعه جميل قوي هنكتب بقى الناحيه التانيه ايه اللي انت عامل لك لخبطه والدنيا متدربكه كام ثلاث نعم اربعه جميل يبقى انت واخد فيه خدت مئة ألف وفي خمسة ستة في عشرة ما خدتهمش أنا هقول لك في ألف أنت ما خدتهمش يبقى عندنا مئة ألف نعمة أنت واخدهم وفي ألف أنت مش واخدهم الألف بالنسبة لمئة ألف كام في المية؟ كام في المية يا أولي الألباب؟ لا تذكر واحد طيب لو أنا إنسان شاكر وقاعد بدي دروس وبقول إن الشكر باللسان والقلب والجوارح أول حاجة تعال نشوف باللسان المفترض لو أنت هتاخد 100 ساعة 99 ساعة تبقى شغال شكر وساعة تبقى شغال شكوى ده ده من باب التنزل صح مش ده المنطق وده العقل وده كل حاجة يعني إنك تعمل كده 99 ساعة تظل تشكره ولو جيت في يوم من الأيام لقيتك قاعد مع مامتك قاعد مع أخوك قاعد مع في المجتمع قاعد في الجامعة قاعد في الشغل ألاقيك إيه 99% بتشكر وإن يكون جوه قلبك جوه قلبك إنك ممتن ومديون بالموضوع ده واخدين بالكم ده ده كان الطبيعي ده ده المفترض ده الطبيعي انك كنت تعمل كده ده في نعم المفترض اصلا بكل اللي انت ايه انت لو خ... لو كل حاجه اتاخدت منك وخدت نعمه الاسلام والتوحيد هتكون زي الرجل اللي هو ابأس خلق ابأس اهل الدنيا يدخل الجنه يتغمس غمسه خلاص فانت واخد نعمه بكل النعم واخدين بالكم عشان كده الاسلام كفى بها نعمه كفى بها نعمه يعني كفى بها نعمه الشيطان عمل ايه بقى الشيطان ضرب الشكر ولا تجد اكثرهم شاكرين انا هخليها هخلي حياتها مش رغد هاجي اقول لها تعالي يا هدير ايه مشكلتك تقول لي الواحد في المية حياتي ضربة حياتي بايظة مش عارفة أعيش أنا ليه كده انشغلت بإيه سابت الرغد سابت نعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة الاتباع ونعمة الصلاة ونعمة كذا ده دي النعم المعنوية والنعم البيت ونعم السكن ونعم كذا وده سابت كل ده وبدأت تقولي أنا ليه ما خدتش أنا ليه كذا ده أنا قاعد بدعي ربنا ليل نهار بدعي له وأنا مش واخدة ومش عارف إيه والكلام ده لا إله إلا الله عشان كده اسرح بخيالك بقى في الراجل اللي هو ابأس اهل الجنه ده ايه يا جماعه ابأس اهل الجنه ده الراجل ده فقد ايه اسرح بخيالك ومش هتعرف تجيب مهما مش هتقدر تجيب كل البؤس اللي هو كان عايش فيه بس الراجل ده كان شاكر يا جماعه الراجل ده كان شايف نعمه التوحيد ليه خاصه ان احنا قاعدين في الدنيا قد ايه يوم ولا يومين احنا قاعدين في الدنيا يا جماعه يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين ولا ربنا قال لم يلبثوا إلا ساعة بالنهار كأنهم لم يلبثوا ساعة هي ساعة واحدة ساعة واحدة عيشها صح وهو يوم قضيه بقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد وتخش الجنة بقى فمشاكلك اللي مكعبلاك ده هتعدي وهتنتهي سبحان الله ده احنا طبعا احنا بن... افترضنا الافتراض الخطأ احنا افترضنا الافتراض الخطأ أصلا لكن الحقيقة الحقيقة إن عطاء ربنا سبحانه وتعالى هو عطاء كريم لمن لا يستحق عطاء كريم لمن لا يستحق انت النهارده بتشوف دكاتره بيبقى قاعدين كلهم مجتمعين على رئيس القسم زميلهم اللي مريض ومش عارف يبلع وكلهم بيحاولوا يخلوه يبلع كلهم بيحاولوا يخلوه يتنفس صح سبحان الله والبعض يقول لك انا نفسيتي انا متبهدل ليه اصل انا فائد واحد في المية واحد في المية مش موجود سبحان الله رغم ان كل واحد في المية بيتاخد منك هو بيفكرك بتقصيرك في الشكر انت دراعك لما وجعك واتكسر ده معناها ايه هي كانت اشاره ورساله من الله بيتقالك على فكره الدراع ده انت واخده سليم بقالك كام سنه انا مثلا عندي ايه عشرين سنه فانت بقالك عشرين سنه واخد دراع سليم المفترض اول ما تصحى من النوم تبص على دعائك تبص كده على دراعي الله اكبر يا رب اللهم لك الحمد والشكر على الدراع ده اللهم لك الحمد والشكر على الدراع ده المفترض كنت تعمل كده يوميا يوميا كنت المفترض تعمل كده طب ايه اللي حصل جيت انت في شهر شعبان ونازل على السلم هوب وقعت دراعك اتكسر فهي كانت رساله بتقول لك خلي بالك العضو ده بقاله 18 20 23 25 سنه شغال بدون خبطه نازل عربيتك لقيتها في يوم من الايام التوك توك خابطها وكسر الفانوس بتاعها اه دي مصيبه وبتسترجع وكل حاجه لكن بتقول ايه لما تشوفها ان دي رساله في تقصير انت كنت ما بتشكرش على فكره طول الوقت اللي فات ده انت كل يوم هقول لك كل يوم اما كنت تفتح الباب كده وانت باب الشقه وداخل تركب العربيه اول ما بتلاقيها كده بتشكر ربنا تقول يا رب انا بشكرك ان العربيه النهارده سليمه ما هي, ما هي سليمه النهارده كانت سليمه ما شكرتش صح فالنعم دي احنا مقصرين في الشكر عشان كده قلت لك هي محاوله شاكر احنا عمليا مش هنقدر نشكر طيب انا بقى لو دنتني مشغول بالخمسه بالايه بالواحد في المية اللي فاتني ربنا مش هيمتعني بالمي بالتسعة وتسعين في المية صح؟ مش هتمتع ليه قرفان وفاصل ومش عارف ايه فمش طايق العيال ولا طايق البيت وكاره العربية وكاره الوالد و... وكاره الحياة وكاره النفس وجم... فالمية في المية اللي انت واخدهم الا واحد في المية التسعة وتسعين دول ما انتش هتشوفهم داخل الكلية مخنوق مش طايقها ومش طايق الناس و... واخد بال حضرتك طيب والواحد في المية مش هتاخده مش هتاخده ولو جالك هيجي منغص فقد للبركة طيب لو أنا إنسان شاكر وشايف التسعة وتسعين في المية ربنا هيمتعك بيه لأنك راضي ومنشرح واللي فاتك واللي فاتك ببركة الشكر هيديك بعضه ولئن شكرتم لأزيدنكم والتاني ممكن تاخده وممكن يصرفك عنه أصلا واخدين بالكم عرفتوا بقى احنا ليه منا ناس كتير ممكن تكون مش واقعة مش بتشكر ربنا صح لأن الحقيقة الحقيقة إن الشيطان طلعه من فكرة الرغد وأشعره إن هو عبد صاحب حق مش صاحب دين مش مديون عشان كده أدخل رمضان بإيه؟ أنا دي فرصة كبيرة قوي اللي أنا أرجع أكون العبد الشاكر أنا طب هترجع إزاي؟ أنا عبد مديون عليا عليا ديون كتير قوي عليا ديون كتير قوي عشان كده يا جماعة مفيش واحد شاكر بيضيع صلاة الضحى لان صلاه الضحى دي, دي, دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دي من ضمن الحاجات اللي بتسدد فواتير دي بتسدد فواتير اما نيجي جوه نعمل مسح قلب كده واشعه قلب هنلاقي حاجه تانية مختلفه خالص نلاقي اللسان ده شاكر لما نشوف اللسان عشان كده ما قلنا ان الاركان الشكر ثلاثه لسان وقلب وجوارح القلب لازم يكون فيه شهود ان هو يشهد النعمه ديت محبة وشهودا طب واللسان ثناء واعترافا انك قاعد عمال تثني تثني يا جماعة مش تعترف لا ثناء بتثني على ربنا الشيطان نجح ان يخلي الانسان شاكي لا شاكر يقول لك الحمد لله بس مصاريف العيال وبتاع الحمد لله بس الدنيا متلخبطه الحمد لله بس الدنيا جايباني على وشي الحمد لله بس بس بس بس بس كنود يعدد البلايا ولا يذكر النعم سبحان الله حتى لما بيرزق النعمة يقول لك ما تحكيش عشان ما تتحسدش نسأل الله العفو والعافية عشان كده هتكلم إن شاء الله معاكم على نموذج بقى مختلف تماما طبق العملية ديت هو حاسس إن هو نموذج يعني نموذج مديون عليه ديون فدايما مشغول بيسد ديونه ازاي أتمنى إن الشكر يكون معاكم من العبادات ومن النعم اللي لو انغمست فيها هتنسى هتنسى حاجات كتير قوي ولا تجد أكثرهم شاكرين أنت قول يا رب أنا من القليل اللي الشيطان فلت فلت منه إن شاء الله مين هو النموذج وعملها إزاي وطبقها إزاي ده اللي احنا إن شاء الله هنعرفه في اللقاء القادم بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بشكر نعمته وحسن عبادته وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم